باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين مرحبا بكم ايها الاحباء المشاهدين في برنامج التلمذه الروحيه تكلمنا في جلستين سابقتين عن التلمذه الروحيه ففي الجلسه الاولى ناقشنا موضوع خطير وهو انواع المسيحيين وقلنا ان في مسيحيين بالاسم وفي مسيحيين مظهريين مجرد تدين ولكن في مسيحيين حقيقيين انا بتمنى ان الاحباء المشاهدين اللي بيتابعونا يكونوا فهموا الفرق بين الحاجات دي كلها واتنقلوا الى المسيح الحقيقي اللي بيفتح قلبه للرب عشان يدخل فيه في الجلسة الثانية اتكلمنا عن موضوع للبداية مع ربنا مبدئي وأساسي وهو يفهم الإنسان ليه خلقني ربنا أنا خلقني ليه طبعا عرفنا في الجلسة اللي فاتت أنه خلقنا لهدف سامي جدا أن احنا نكون ولاده ونكون أفراد عائلته وخلقنا للخيرات الأرضية نتمتع بها وللمجد السماوي والدليل على كده انه بيحبنا خلقنا على صورته ومثاله في العقل والروح والقداسة والبر إلى آخره في الجلسة ديت إن شاء الله هنناقش موضوع مواقف غريبة تجاه الله الذي خلقنا بدافع من حبه ايه مواقف البشرية من الله من جانبه خلقنا لانه بيحبنا واثبت ودلل على حبه لينا طب يا ترى رد الفعل عند البشريه كان ايه ايه المواقف بتاعت البشر من اجلهم وإياهم وعشان خاطر نفهم هذا الموضوع جيدا محتاجين ان احنا نرفع طلبه وصلوه علشان خاطر ربنا يبارك جلستنا بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين رب نشكرك لأنك جمعتنا أمامك لتسمعنا صوتك وتعلمنا طريقك يا رب أعطنا أن نتعرف على مواقفنا تجاهك كرد فعل لمحبتك يا سيد بارك في الجلسة بارك في كل الموجودين وبارك أيضا في الحاضرين اسمعنا لما نقول لك بالشكر يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبز الكفاف أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين دلوقتي يا أحبائي إحنا هنقول ترنيمة معبرة عن موضوع الجلسة وهو المواقف تجاه الله فالترنيمة بتقول القلب كان قاسي وفضلت أنا قاسي ولما فاض كاسي بديت أعيش وياك وقرار الإنسان في اللحظة ديت يقول له وحدك يا يسوع وليس سواك أحبك يا يسوع ولا حد شويك فدلوقتي نبتدي الترنيمة ديت ويا ريت لو اللي حافظ الترنيمة يقول ويانا طب يا نبتدي
القلب كان قاسي وفضلت انا قاسي القلب كان قاسي وفضلت انا قاسي ولما فات كاسي بديت أعيش وياك بديت أعيش وياك وحدك يا يسوع وليس سواك أحبك يا يسوع ولا حد شويات ولا حد شويات مسحت دموعي دمرت الجروح حياتي وروحي سبحت أعلى سماك سبحت أعلى سماك وحدك يا يسوع وليس سواك أحبك يا يسوع ولا حد شوياك ولا حد شوياك
آمين آمين آه، نسمع تشغيل الأسطوانة دلوقتي آه، الصوتية المسجلة آه، اللي بتعمل مقدمة للموضوع وتلقي أضواء على هذا الموضوع و... ونشوف المواقف الغريبة بتاعت البشر كلها احنا موضوعنا النهاردة مواقف غريبة من الله فإذا محبة الله الفائقة التي تجلت في هدف خلقة الإنسان فلم يقابل الإنسان هذا الإحسان بالشعور بالعرفان بل بالنكران واتخذ مواقف غريبة تجاه الله موقف العداء والإلحاد وموقف الزيغان والفساد وموقف الضلال والعناد نمسك أولا العداء والإلحاد هذا الصنف من الناس بيقول عنهم الكتاب في أيوب 21 آية 14 يقولون لله ابعد عنا وبمعرفة طرقك لا نصر لكن يا ترى ايه هي الاسباب وراء هذا العداء الكتاب المقدس يكلمنا عن بعض الاسباب منها الجهل في مزمور 14 آية واحد يقول كده قال الجاهل في قلبه ليس إله جاهل مش معناه ان هو مش متعلم يعني جايز يكون حصل على الدكتوراه لكنه ملحد لكن هنا الجهل هو الجهل الروحي في سبب تاني وهو الشر طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله لكن شوف هنا يقول إيه في تثنية 31 آية 18 الرب بيقول أنا أحجب وجهي في ذلك اليوم لأجل جميع الشر الذي عمله الإنسان بأسباب آه الإلحاد طب نأتي إلى صنف آخر من الناس في مواقفه الزيغان والفساد الكتاب المقدس بيوضح الناس دول ويقول إيه الجميع زاغوا وفسدوا معا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد ده في رومية صح 3 آية 12 طب معناها إيه الزيغان يعني زيغان يعني الهروب بيهرب من ربنا تعالوا بصوا كده آدم بعدما أكل من الشجرة التي نهاه الرب عنها عمل إيه هرب اختفى وراء الأشجار ربنا ناداه آدم آدم أين أنت مش لأن الرب مش عارف لا ده عايز يوقفه قدام الحقيقة يقول الكتاب عن شعبه أيضا شعب الله زاغوا سريعا عن الطريق الذي أوصيتهم به في خروج 32 آية 8 ثم يقرر الكتاب المقدس قائلا رأى الله الأرض فإذ هي قد فسدت إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض تكوين ستة 12 ده الفساد زيغان وفساد البشرية كلها زاغت وفسدت كل واحد هربان ثالثا النوع الثالث بقى الضلال والعناد يقول الكتاب كلنا كغنم ضللنا منا كل واحد إلى طريقه أشعياء 53 6 الحقيقة أن الشاه أو الخروف بيضله عندما ينفصل الخروف عن الراعي يسعى ليأكل بعض الحشائش على جانب الطريق وهذا الإنسان الذي ينفصل عن الله مش للعناد لا ومش هربان من ربنا لا لكنه مشغول ورا لقمة العيش والمهم الغريب أنه عوض أن يتوب ويرجع إلى حضن أبيه السماوي الذي أحبه يتمادى في ضلاله معاندا ويقول العمل عبادة شوف يا أحبائي مهما تعددت المواقف الغريبة تجاه الله المحب فهي تفضي إلى نتيجة واحدة إيه النتيجة؟ هي الانفصال عن الله سواء زيغان سواء إلحاد سواء هروب سواء ضلال سواء انشغال بالدنيا والعالم النتيجة إيه؟ انفصال عن الله موقف غريب إن الله بيحب والإنسان بيرفض وبينفصل أو بيضل والنتيجة انفصال عن الله وهنشوف بعد كده المواقف ديت في مناقشتنا الآن للموضوع عشان نقف على أبعاد هذه الأمور بأكثر تفصيل فيلا بينا نناقش آه، الدرس بتاعنا النهاردة بمشيئة الله لنناقش معا أحبائي اللي احنا سمعناه دلوقتي ونشوف عشان نتفهم هذه الأمور ونتمثلها في حياتنا يا ترى ايه المواقف اللي اتقالت دلوقتي مواقف البشرية المواقف الغريبة اللي اتخذها البشر تجاه محبة الله غير المحدودة اللي تجلت في خلقته للبشرية ايه هي المواقف ديت نقدر نشوف تقدر تشاركينا منى اه طبعا آه، الموقف الأول العداء والإلحاد آه، يعني الناس أخذت موقف عداء من الله أنكروا وجوده كأن الله مش موجود هو ده العداء والإلحاد أيوة اللي هو زي ما سمعنا دلوقتي يقولوا لله ابعد عنه وبمعرفة طرقك لا نصر اه طبعا هو منظر غريب قوي طيب آه مين يشاركنا كمان آه، فايز تشاركنا في آه، حاجة الزيغان والفساد هما ما خدش الله عدو ليه ولا حاجة لكن هو آه، هرب من الله ايوه ومشي في طريقه زي ما هو عايز يمشي تمام بعيد عن طريق ربنا والآية اللي سمعناها دلوقتي الجميع زاغ وفسدوا معا وأعوز أعوذ مجد مجد الله ليس من يعمل صلاحا ليس ليس ولا ولا واحد في ناس بالشكل ده لا طيب تصوني تقدر تشاركينا على الموقف اللي احنا سمعناه الثالث في الموضوع وهو الضلال والعناد الإنسان اللي مش عايش مع ربنا بيضل الطريق مهم.
ولما حد يقول له ليه ماشي في الطريق ده غلط ي- يعاند يعني بدل ما يطيع وياخد نصيحة من غيره اللي سبقوه بيعاند مش عاجبه الحال آه.
شكرا جميل جميل طب ايه رايكم ايه الفرق بين الثلاث مواقف يعني اعداء والحاد زيغان وفساد ضلال وعناد أه، هل ده ترديد لمعنى واحد ولا في فروق بين المعاني دي يا ترى نقدر نسمع من بنيامين حاجه آه، الفرق ما بين التلاتة التلات أنواع اللي احنا ذكرناهم دول إن الأولاني عداء في عداء لربنا نفسه آه.
والإنسان بياخد موقف معادي لربنا يعني ابعد عنا وبمعرفة طرقك لا نصار ايوه ففي الحالة دي هو بيرفض خالص بينكر ربنا وبيعيش في الإلحاد كويس الحتة التانية اللي هو الزيغان والفساد مم.
آه، الزيغان الواحد بيبقى عارف ربنا مهم.
إنما بيهرب منه ايوه بيزوغ بيزوغ منه يعني آه، زي العيال اللي بيزوغوا من بيزوغ.
بيزوغوا من السور بيزوغوا من اهاليهم بيزوغوا من أهليه.
يعني بيختفي الانسان من قدام ربنا مش عايز ربنا يبقى يكشف له حقيقته ايوه علشان هو مش مش عايز الطريق ده لاي سبب من الاسباب انما هو يعرفه الضلال والعناد ده آه، بيبقى بسبب عدم المعرفه يعني الانسان مش عارف فبالتالي ضال وعايش في طريقه لوحده أيوة.
مش عارف فين الطريق الحقيقي مش تمام، شايف ربنا مش عارفين صح شيء جميل اشكرك في الايات اللي احنا سمعناها يقول ملنا كل واحد الى طريقه ايه الطرق دي طريق آه، اعتقد ان الواحد ينشغل عن ربنا ايوه وبعدين بيمشي في بأمور العالم ممكن يكون واحد بيدور على رزقه بيدور على أكل عيشه وعايز ي- يربي ولاده أيوة.
محتاج مصاريف فبيهتم أو بي بيميل لشغله هو آه، زي الراعي والخراف زي ما هو بي- بيقول في أيوة.
الآية كل منا كل واحد على طريقه عن القراف اه فكذلك الخروف بيدل عن حلوة الراعي.
أوي دي.
الراعي ما ياخدش باله من الراعي.
حلو قوي التشبيه ده ايه رايك يا تصوني في تشبيه ضلال الخروف بضلال الانسان عن ربنا يعني هل تقدر تشوف لنا وجه شبه يربط بين الاثنين الاتنين آه، ب- مش عاوزين يشوفوا ربنا آه، واحد بيدور على أكل عيشه الخروف بيدور على اكل والخروف حشيش.
بيدور على الحشيش أيوة.
والإنسان اللي اللي هو مش عاوز يعيش مع ربنا بيدور على الفلوس والشغل والشهرة فالاتنين بعاد عن ربنا تمام في في وجه شبه تاني او نتيجه بيحصل على الانسان من هذا الامر يعني ايه اللي آه، بيحصل؟
لا، انا تهيالي كل واحد بيدور على حاله او بي بيرسم لنفسه طريق بعيد عن ربنا أيوة.
بيفكر فيه بيلهيه عن ان هو يبقى على علاقة بربنا ايوه آه، زي واحد تسأله انت مثلا ليه مش عايش مع ربنا يقول لك احنا بنجري ورا اكل عيشنا ايوه يعني والعمل انا عبادة.
اه العمل عباده وانا طول حياتي في الشغل عمال بشتغل ليل مع نهار عشان اكفي البيت ايوه وسايب ربنا آه.
يمكن مش كل واحد بيجري يعني كلنا لازم نسعى طبعا ان احنا نعيش حياه وحياه افضل ايوه انما آه ما مش ننساش لازم ده يكون ربنا.
ده الهدف يعني وما آه، ننساش ما نن- ربنا في السكه ما ننساش ممكن ربنا ربنا ده يبارك لك كنت- انا كمان من جانبي بشوف حاجه مهمه قوي في وجه الشبه ان الخروف لما هو ماشي في القطيع كده ورا الراعي فيبص كده يلاقي شويه حشيش يقول يا نهار ابيض ما ده الراعي ده اعمى ولا ايه طب ما ما احنا جينا للمرعى وما حشيش أهو حلو ويجي محود على الحشيش ياكل وملهي في الاكل الراعي يمشي والرا- والخراف تمشي وراه وهو قاعد بعد ما ياكل حشيش يدور على الخرفان والقرد ما يلاقيش قام يبتدي يعمل ايه بقى يمقمق يمقمق واول ما يمقمق مين اللي يجي له بقى الذئب يا اخي ولما يجي له الحصان انتهت حياته فكذلك انا بشبه يعني اللي انا بشوفه يعني ان الانسان اللي ملهي في اكل عيشه يقول لك ربنا مش واخد باله مننا ده اكل عيش لازم ناخد بالنا منه عم سيبك بعدين يأتيه إبليس ويقتنصه وياخده وإياه إلى الهاوية وكما هلك الخروف الضال يهلك هذا الإنسان الضال وهو ما بيعملش حاجة ده بيجري ورا أكل عيشه أيوه بس انقطع عن الراعي انفصل عنه فكان الخطر فدي حتة مشكلة طب حلو خالص يا ترى على هذه الرؤية اللي احنا شفناها دلوقتي بنحب نشوف آه، التطبيقات العملية يعني دي مواقف الناس موقف العداء لله بالإلحاد ملق- موقف الزيغان والهروب ويفسد حياته وموقف اللي بيضل ورا طريق اللي بيجري ورا المال واللي بيجري ورا اكل العيش واللي بيجري ورا المستقبل واللي بيجري ورا الشهادات واللي بيجري ورا مركزه واللي بيجري كلها طرق مختلفة بيجري وراها الإنسان والنهاية إنه بينفصل عن ربنا يعني يا ريت يجري الجري ده وهو قلبه مع ربنا يقول له ربنا خليك معايا لكن لا بيتلهي بالحاجات دي عن ربنا طب ديت المواقف عايز اشوف احنا بقى يا ترى موقفنا ايه وانت عزيزي المشاهد مش تحاسب نفسك برضه يا ترى انت من انهي نوع من ده ولا ده ولا ده طب نشارك مع بعض فبلا تسوني تقول لنا ايه كان خبرتك في الحاجات ديت يعني قبل ما الإنسان بيتعرف على المسيح وياخده نصيبه في, مم.
ال- في قلبه مم.
آه، بيجري ورا حاجات كتيرة وممكن ما تكونش حاجات بي- واضحة إنها خطية ايوه لكن هي انشغال عن المسيح فده الخطية فيها ده صحيح فزي ما قال لمرسى أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة ولكن الحاجة إلى واحد وقد اختارت مريم النصيب الصالح ده رائع لكن بالنسبه لك انت بقى شخصيا فأنا كان إيه ما, بقى؟
ف... ما أنا كنت مشغولة برضك بالحياة وبالمسؤوليات لكن لما اتقابلت مع المسيح حياتي اتغيرت وبقيت ابقى فرحانه يعني وقبل ما اشتغل اي شغل اقول له تعالى معايا الس- انا عاوزاك تقويني عاوزاك تخطط لي الشغل عاوزاك الله معنا تكون معايا الله معنا فبشعر بوجود ربنا في حياتي باستمرار تمام فده بيخليني متعزيه وفرحانه مش رغم طبيعي.
الالم آمين.
ورغم التعب بتاع الشغل يعني نشكر ربنا وانت ايه بقى يا فايز انا كنت من النوع اللي بيهرب من ربنا مهم.
كنت عايز اعيش حياتي بمزاجي اها فكنت بهرب من وانا الله.
مش عارف
لا كنت بتعرف كنت بعض بتعرف منك.
بهرب منك لكن نشكر ربنا انه عرفني طريقه وابتديت اسير معاه امين امين دي نعمه الله بيتقابل مع الانسان فعلا بيعدل المسار مم. آه طب منى تحبي تشاركينا في المواقف دي بالنسبه ليكي انت؟
انا برضو كنت شاغله نفسي بحاجات كتير وحاطه ربنا في اخر القايمه مم.
لكن لما عرفته بقى هو في قلبي بقى هو الاول قبل اي حاجه وحيد. تمام مش وحدك أجل يا أيضاً.
يسوع اه ليس يسوع هو الاول طب بنيامين تشاركنا في خبرتك؟
موقفي ان انا كنت مهتم ب ان انا ثقافتي ان انا ابقى مثقف ان انا ابقى فاهم حاجات كتير قوي واقرا واذاكر مم.
بره المذاكره بس بتاعت المدرسه مش مذاكره المدرسه فكرة خاصة. عشان كده طب شعرك يعني
بس فلغايه فعلا لما حسيت انه انا ماشي لوحدي يعني هو ده ال... الاحساس اللي جاني بالظبط ان انا سايب ربنا وماشي في طريقي مش لازم اكون بعمل حاجه غلط انما انا بعيد عن ربنا تمام ومن ساعتها انا ابتديت التفت للمسيح واخلي عينيا دايما عليه في اي حاجه انا بعملها امين امين انا برضو خبرتي اعتقد انها مشابهه قوي قريبه جدا من خبرتك انا كان طول عمري هدفي ان انا احقق مستقبلي العلمي عايز اطلع في وظيفه معينه ومركز معين ولقب معين انا عايش عليه طول ال... لدرجه ان انا في اثناء ال- الاجازه الصيفيه كنت اخد الكتب بتاعت اخويا الكبير اللي كان سابقني بسنه هو ينجح وانا اخد الكتب اقعد طول الصيف اذاكر عشان خاطر اتفوق في السنه الدراسيه وكان كل مشغولياتي آه، العلم والمستقبل وال- والرتبه واللقب ومش عارف ايه لكن يوم ما الرب اتقابل معايا قال لي يا عم لقب ايه وبتاع ايه تعال انا عايزك كده لان في كنز اثمن من هذه الالقاب وهذا المستقبل فانا بشكر الرب لانه اتقابل معايا فعلا واصبح وحدك يا يسوع وليس سواك احبك وحدك وليس سواك ولا حد شوياك امين طب ايه رايكم آه، ناخد آه، في عدد في الترنيمه احنا ما قلناهوش فناخده مع بعض دلوقتي اسمه انت اللي فادتني في همومي وعزتني باللمسه واحده شافتني وبنظره سرت معاك وحدك يا يسوع امين انت اللي فادتني في همومي وعزتني انت اللي فادتني في همومي وعزتني بلمسة واحدة شافتني وبنظرة سرت معاك وبنظرة سرت معاك وحدك يا يسوع وليس سواك أحبك يا يسوع ولا حد شوياك ولا حد شوياك بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين شكرا لك يا رب لأنك تقابلت معنا وحولتنا من مواقف متعددة لكي نوحد هدفنا وياك وحدك وليس سواك وحدك ولا حد شوياك رب نشكرك من أجل هذا الافتقاد السماوي بالحب المقدس الذي أحببتنا به أسألك يا رب أنك تواصل معنا الطريق للنهاية وكذلك تبارك المشاهدين وتتلامس معهم ومع قلوبهم بلمسة واحدة اشفي أمراض الخطية وإطلق من الأسر إلى الحرية فك حقد عقد النيل اطلق المأسورين أحرارا وفك كل مير وليتمجد اسمك القدوس في حياة الكثيرين والكثيرات ولك كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد آمين عزيزي المشاهد لعلك استمتعت معنا بهذا الدرس عن المواقف المتعددة للبشرية تجاه الله المحب الذي خلق كل شيء لنا في البداية قبل أن يخلقنا ليعطينا هذه النعم على الأرض خيرات وفي السماء مجد يا ترى موقفك إيه في ناس في إلحاد وزيغان أع- أعداء و- وإلحاد في ناس زيغان وفساد في ناس في ضلال وعناد يا ترى انت بتصنف نفسك في واحد من دول ما تزعلش لو كنت عشت اي صنف من الاصناف دول الفرصه متاحه اليوم تستطيع ان تبدا قول له يا رب المس قلبي والمس ذهني والمس عيني واعطيني ان اتعرف عليك يا رب وان استمتع بيك يا سيد غير مجرى حياتي غير قلبي وطبيعتي غير فكري وذهني واعطني ان اتعرف على حبك يا ابرع جمالا من بني البشر خد قرارك النهارده الرب مستنيك الرب كان بيقرع بهذه الكلمات على قلبك كانت كلمات اليك شخصيا ليس صدفه انك وجدت معنا الان يمكن رحت زياره عند حد ولا فتحت البتاع كده هبهزر اللي بتلف في القنوات والرب اتقابل وياك النهارده دي دعوه مقدسه دي قراعات على القلب انا واقف على الباب واقرع ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه واتعشى معه وهو معي انت على موعد مع الرب اليوم قول له بس يا رب خش قلبي يا رب بشتاق اليك يا رب عرفني طريقك متعني بيك يسمع ويستجيب والى اللقاء في حلقاتنا القديمه القادمه والرب معكم امين